بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكلمات فذا الكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي وأحبتي في القرآن العظيم سألني أحد الناس وقال لي هل هناك آية في القرآن جمعت الطب قلت له بل جزء من آية جمعت الطب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لو مشينا كلوا واشربوا ولا تسرفوا كل الأمراض جاية من المعدة لو ما أسرفناش مفيش أمراض يبقى جزء من آية فيها الطب كله طيب الطب النفسي بقى المشاكل النفسية برضو في نصف آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللي بيعاني من مشاكل نفسية دايما يقول لك قلبي مش مطمئن ودايما حاسس بحاجات عجيبة لو بيذكر ربنا صح فعلا يطمئن قلبه فالقرآن كما قلنا ذاخر بكثير من العلوم التي اكتشفت والتي لم تكتشف حتى الآن بنتكلم في طعام الحيوان طب احنا كمكلفين كبني البشر ربنا قال ولا تسرفوا هل الحيوان بيسرف يعني هل ممكن نلاقي بقرة زي ما شفنا الفيلم المرة اللي فاتت هي اللي ضرت نفسها بان دخل اكل كتير جوه هذه المعدات الكثيرة اللي حضراتكم شفتوها او كلت حاجة حديدية هو اللي ضر هي اللي ضرت نفسها دايما اساتذتنا وعلمائنا في الباطنة ربنا يجزيهم عنا خير كان يقول لنا الحيوان ما يكذبش طالما اشتكى يبقى انت الغلطان مش هو كذلك في الطعام النهاردة هنشوف فيلم اغلبه عن الخيول فصيلة الخيلية الحصان غلط في انه كل اكل فيه رمل هو ما غلطش هو طبيعته ما ياكلش الاكل ده انما هو علق نفسه على الانسان والانسان قدم له عليه غلط يبقى الغلط جاي منك انت سواء في الاسراف في الطعام قدمت له اكل كتير كل ما تقدم له هياكل او هيحصل مشاكل جوه الامعاء نتيجة الاكل ده فهياكل غلط او يشرب غلط يبقى انت اللي بتغلط انما لو هتسيبه على طبيعته هو مش هيتصرف خطأ العجيب كتير من اساتذتنا في الطب الشرعي والسموم يقول لنا احنا ساعات نعرف النبات ده انه سام من الحيوان نفسه يعني الحيوان ماشي indicator كاشف اول ما يرفع راسه كده مش عايز ياكل النبات ده نعرف ان النبات ده سام انما لما يعتمد عليك وانت جايب له النبات الاخضر ده وتقول له خد كل هو مش هيعرف السام من مش السام هياكل وهيتضر الشاهد عايز اقول ايه ضرر الحيوان مش من قبل نفسه لا يمكن حيوان يسرف وياكل اكتر من طاقته لا يمكن لو قدمت له اكل شهي جدا وهو ده اكله طالما شبع خلاص انما بني البشر مشكلتهم هنحل الفاكهه الحاجه الساقعه طب شرب الشاي طب بعديها اكل تاني طب بعديها تصبيره هي دي مشكلتنا بناكل مش لسد الجوع الا ما رحم ربي طبعا لا بناكل للشهوه وده خطأ خطأ جسيم نحن قوم شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ايه لا ناكل حتى نجوع لازم تكون جعان واذا اكلنا خلاص احنا خلاص قعدنا هناكل اهو لا نشبع والشافعي يقول ما شبعت من طعام قط ولما شبع مره استقاء الشاهد هنشوف النهارده حيوانات اخطاء البشر تسببت في مشاكل في جهاز الهضم عندها وفي نفس الوقت بنستفيد معلومات وبنتامل في هذا المخلوق اللي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرة وعظمة تعالوا بينا نشوف الفيلم ونشوف ازاي الحيوانات دي نحاول نعالجها ونعالج الاخطاء اللي الدكاترة او الغير متخصصين اخطأوا في تقديم الطعام ليهم اتفضل هنا الدكتور بيحاول يعالج اهو زي ما قلنا المرة اللي فاتت الجاموسة حط لها واحد اكل في حتة حديدة على اكل في حتة سلكة على آآ آآ تراب على حبل مش مهتمين بطعام الحيوان فعمل ايه يمكن دي تكملة للفيلم اللي شفناه المرة اللي فاتت اداها تخدير خدر الجزء اللي ورا خلاص هي كده مش حاسة حضراتكم باللي هو بيعمله شوف الجراح البيطري الماهر ده وعمل فتحة في الناحية الشمال اللي هي في الكرش احنا قلنا حضراتكم المؤخرة بتاعتها على اليمين اهو وراسها على الشمال يبقى هو دلوقتي بيفتح في الجانب الايسر من الجاموسه ده يخليه يخش على الكرش مباشرة الرومن اللي قلنا ان سعته 120 لتر يعني ولا التانك بتاع العربية النقل مثلا هيفتح عشان يعمل ايه الدكتور بتاع البطنة شخص ان في مشكلة عند الجاموسة دي انها ابتلعت جسم حديدي بتاع الجراحة قال مفيش غير التدخل الجراحي بعد ما خدرها ونظف مكان الجرح وبدأ يحط الأدوات بتاعته حاجة تمسك ال skin fold أو الجلد وحاجة تمسك الشرايين من إن يحصل فيها نزيف وحاجة تمسك الأنسجة عشان يعرف يشتغل وبدأ يطلع الكرش بره حضراتكم شايفين اللي بيطلعه ده هو كرشها الداخلي وبعد ما هيطلعه اختصارا عشان الوقت هيلاقي الجسم الحديدي هو دلوقتي بيحط الفوط اهو عشان ده هيعمل عمليه كبيره اسمها رومينوتومي يعني فتح في الكرش باللغه اللاتينيه rumenotomy معناها فتح في الكرش طب هو عرفوا ازاي بقى ان جواها جسم حديدي او صاموله او مسمار عرفوا عن طريق ال mine detector او كشف الالغام معقوله كشف الغام يستخدم في الحيوانات اه طبعا نعرف من بره زي الجهاز كده لما احنا بنعدي فيه يروح مزمر نقول له والله يبقى انت شايل حاجة حديدية في ميداليه في جيبك فروح ترجع تاني عشان تخش اي مكان والجهاز يزمر تاني يبقى لسه انت شايل حاجة حديدية ففي جهاز عندنا اسمه mine detector نقدر نعرف بيه ان بطن البقرة او الجاموسة فيها حاجة حديدية طب هو واحد يقول لي ايه خطر الحاجة الحديد دي يعني خطر انها تسد المجاري ال digestive tract او القناة الهضمية جوه تقف واحنا قلنا ان البقر والجاموس ده ربنا خلقه ده مصنع مصنع يديك لبن وبعد ما يتذبح يديك لحم شوف هو عمال يطلع شوف الدكتور الجراح عمال يطلع ايه عايز يوصل للجسم الحديد اللي عامل المشكلة جوه شوف هيوريهولنا حالا دلوقتي دخل شوف دراعه كله خدوا بالكم دراعه كله دخل جوه الحيوان فدي قناة بس من اربع قنوات ربنا خلقها في معدتها شوف عشان كده ربنا ايه قال وإن لكم في الأنعام لعبرة الظاهر انه جراح هندي أو باكستاني شوف دخل دراعه كله جوه ولسه مش عارف يجيبه شوف الوسع بتاع الكرش بتاعها قد ايه اهو هنشوف هيطلع ايه اهو اهو ادي الجسم اللي بلعته الجاموسه نتيجه خطا الانسان اهو اهو شوف الجسم حديد وازن اهو كنت توزن نص كيلو ولا كيلو دي اللي زمرت بالجهاز بره عرفنا ان الجاموسة دي تعبانة وقفل الجرح في منتهى الشطارة والجمال ودخل كل حاجة جوه بعد ما نظف ومضاد حيوي وطبعا بذكائه حاسب فترة التخدير قد ايه مثلا العملية تستغرق نص ساعة او ساعة فعامل regional anesthesia تخدير للجزء ده اللي ما اقدرش ما اقدرش اخدر البقر والجاموس تخدير كلي دي معلومة بيطرية ليه؟ لأن الكرش بتاعها ده مع نومها لو نامت على الأرض تخدير كلي يضغط على القلب يموتها فالعمليات اللي بتحصل في الحيوانات المجترات الكبيرة اللي هي البقر والجاموس لازم تكون تخدير جزئي أو لوكال وشوف بيقفل الجرح ازاي تزعلوش مني في دكاترة بيقفلوا الجروح اللي في البني ادمين بشكل عجيب كانه بيخيط شوال بشوف حاجات عجيبة عجيبة لا اشوف الدكتور دي جاموسة جاموسة يعني ايه لو هنتعامل احنا معاها كحيوان بقى هقول مش مشكلة لا ده بيعمل لها بيعمل لها تجميل اه ده بيسموه السوتشرنج اللي هو بيقفل الجرح بالسوتشرز او الخيوط الجراحية ويدي لها مضاد حيوي ويغير على الجرح كل كام ساعة شوف شوف الجرح بقى جميل ازاي ولا كأنها اتفتحت شوف ويسد بقى الجاموسة وخلاص مبروك هتعرف تاكل بقى وتعرف تنتج والقرية او الاسرة اللي الجاموسة دي بتديها لبن هتدعي لهذا الطبيب لان الجاموسة قايمة عليها اقتصاد البيت كله اللبن الصبح الاطفال بتشربه انا بكلمكم يا اخوانا عن واقع ويمكن يشعر بينا اكتر اخواننا اللي في الريف وفي قرى الصعيد عن القاهرة واسكندرية وغيره ليه لان حياتهم هذه الجاموسة حياتهم فدكتور البيطري عندهم ده نمره واحد الجاموسه بقت تاكل بقت تدي لبن بقت كويسه خلاص يبقى الحمد لله هنشرب لبن ونعمل لبن بقى مش عارف فينو ولبن برقاق ولبن بعيش حياتهم الجاموسه شوف ربنا بيقول ولكم فيها جمال حين تريحون يعني وانتوا راجعين بالحيوانات من الغيط وحين تسرحون وانتوا رايحين اول النهار الفلاح بيبقى مبسوط وفرحان حيواناته كلت ورجع طب لو الحيوان ما كلش يبقى عنده مشكلة في الغالب الحل الجراحي بيبقى آخر حل لو احنا يأسنا من الحلول الميديسينال أو البطنة العادية يمكن ما قلتش الكلام ده المره اللي فاتت ان انا اشخص ازاي ان في الجاموسة او البقرة دي هذا الجسم الحديد او المسمار ممكن ان انا انزل الحيوان من على ارتفاع مثلا نص متر فيعمل صوت رهيب صوت انين صوت ألم نعرف ان المسمار بدأ يتحرك فعمل له ألم جوه او ان احنا نيجي عند الفقرات بتاعت الظهر دي في النص كده ونشد الجلد ده لفوق فالحيوان عايز ينزل لتحت كأنه بيقول لك المسمار جوايا بيتحرك او نجيب عصاية من تحت ونرفعها فوق برضو تعمل ألم رهيب هنا بيعمل رومونوتومي فتح كرش برضو بس في معزة المعزة حصل لها امباتشن يعني تلبك كل كرشها اتملى بقى بالورق والاكياس والزباله وحاجات عجيبه بتاكلها ويمكن ساعات تفتكروا زمان لما كنا بنجيب الخرفان والمعيز في عيد الاضحى ونبقى فرحانين بيها انها كانت تاكل الفلوس مننا لما كانت الفلوس والبريزه والشيلن ورقيه ونبقى زعلانين هي بتحب الحاجات الورقيه لانها بتحب اكل الالياف شوف بقى الدكتور فتح الكرش بتاعها وعمل نيرومونوتومي وفرغ محتوياته كلها شوف الكتلة دي كلها سدلها الدنيا اه جراحات البيطرية مهمة جدا جدا لصحة الحيوان شوف بعد ما خد التخدير طبعا هي مش حاسة بالكلام ده كله شوف شوف شوف الكرش ملان ايه اشياء عجيبة وطبعا مش قادر يهضمها لبخت هي بقى قلنا طبعا مش بإرادتها بغلطة من الإنسان غلطة من الطبيب المشرف غلطة من المهندس شوف شوف الكتلة دي هو اللي سادد الدنيا كلها اهي بيوريها لنا اهي كل دي جوه جوه معدة حجرة واحدة من حجرات أربعة موجودة في القناة الهضمية هرميها في الزبالة خلاص في ساعات ننقل محتويات كرش لمحتويات كرش تاني لحيوان آخر لان قلنا ان في طباخين ربنا خلقهم جوه بكتيريا على طفيليات تهضم الاكل العجيب اللي بياكلوه الحيوانات دي عشان ينتجوا لنا كوبايه اللبن او قطعه اللحمه اللي انت بتاكلها او الصوف اللي احنا بناخده ولذلك ربنا في سوره النحل اسمها سوره النعم قال ايه سبحانه وتعالى ومن اصوافها يعني صوف الخرفان او الضاني وأوبارها الوبر بتاع الإبل وأشعارها شعر المعزة أثاثا ومتاعا إلى حين شوف الجمال نعم النعم دي مقرها هذا المصنع أو الجهاز الهضمي أو الكرش وأساسها طعام سليم عشان كده يمكن أنا مطول شوية في طعام الحيوان لأن هو الأساس في الإنتاج لو عايزين نحسن اقتصاد بلدنا ونستثمر في الثروه الحيوانية 70% من تكلفة أي إنتاج حيواني يكون التغذية مش تحيزا عشان أنا دكتور تغذية الكلام ده حقيقي وتعالوا كده نديكم مثل حقيقي بيحصل في حياتنا انت بتروح للدكتور كم مرة لكن يوميا لازم تجيب أكل وشرب يوميا ميزانياتنا ومرتباتنا 70-80% منها رايحة الأكل والشرب فما كانش الأكل سليم هتصرف بقى فلوسها كلها على الدواء كذلك في عالم الحيوان عشان تعمل مشروع إنتاج داجيني أو رومي إذا كان فراخ أو رومي أو بقر أو جاموس أو خرفان أو ماعز أو حتى في الحصنة زي ما نعرف النهارده ان الحصان ده لازم نبص له بصه ثانيه خالص ده استثمار لازم تعمل حسابك ان 70% من الفلوس وانت بتعمل دراسه الجدوى تكون للتغذيه ايه بقى دور الطبيب البيطري او استاذ التغذيه دوره حاجه واحده يقلل لك ال 70% دول كمان يجيب لك اعلاف سليمه نقيه غير تقليديه فيقلل من تكلفة العلف فيقلل من الفلوس اللي هتدفعها للمشروع ذكائه هنا بقى فبالتالي ينتج لك من الحيوانات أعلى إنتاج ماكسمايز ويعظم الإنتاج النهائي والفلوس اللي جاية أو الربح اللي جاي عليك وفي نفس الوقت يقلل لك من التكلفة اللي كل واحد فينا مش عايز يدفعها لكن مش معنى ان احنا مش عايزين ندفع وعايزين نقلل التكلفة ان احنا نأكل اكل اي كلام يضر بالحيوانات اي عملية جراحية ايه هتضر بالمعزة دي وهتضر بالجاموسة اللي قبلها في ايه هتقعد فترة فترة نقاها بقى والحيوانات يجوا يطمنوا عليها كل شوية والبني ادمين عاملة ايه الجاموسة عاملة ايه المعزة فبالتالي ده برضو خسارة طب ليه ألجأ لجراحة بلجأ لها لأن أنا كسلت عن أن أنا أعمل معاملات سليمة ومرحلة الباطنة أو العلاج ال medicinal treatment راحت مني مش قادر أدي أي علاج يشيل الكلام ده فبضطر ألجأ للمشرط شوف بيخيط لها إزاي صابر عليها بقى مش مجرد غرزين وخلاص قامت هي بقت زي الفل وفي الإفاقة خلاص تأثير المخدر راح وبدأ صاحبنا يطمن عليها صاحب الحالة يقول لا الحمد لله بقت كده بقت تمام ومبسوط ان الطبيب البيطري ربنا جعله سبب في ان المعزة دي تعيش وما تستهونوش بيها لان ممكن دي شا... تكون شايلة اسرة بحالها بتاخد لبنها شوف شوف الكتلة دي كانت جوه الرومن بتاع المعزة دي الكتلة دي كلها ورق بقى على اكياس على الياف طب والجسم البشري بقى اخباره ايه المعدة بيت الداء المعدة ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه شوف احنا بناكل حتة بيتزا ولا حتة معجنات ولا اي لقمة السنان ليها دور لو انت ما ندختش كويس هتسيب العبء على المعدة وبالتالي هتتعب حتى علمائنا قالوا ان المضغ يشعرك بمتعة التذوق ويمتعك بيها فترة لو انت مضغت كتير انما كل اي حاجة بقك اتحرك ثانيتين وتنزل فهتدي العبء على المعدة فلما تنزل سليمة شوف من الاسوفاجية السفنكتر او القفل المريء يخش بقى المعدة تبدأ المعدة تشتغل كعصارات ك اتش سي ال وبعد كده تعدي من ال pyloric sphincter فتحة البواب على ال duodenum الاثنى عشر وبعد كده ال jejunum بعد كده ال ileum اللي هي الامعاء الدقيقة والبنكرياس تدي دور اذا كان بعصاراته ك exocrine gland وك endocrine gland بيطلع الانسولين لو كانت اللقمة دي فيها سكر سبحان الملك اخوانا مرضى السكر حرموا من شوية انسولين او ان الخلايا ال receptor بتاعتها مقفولة فالانسولين مش قادر يعمل دوره شوفوا تعبانين ازاي وربنا يا رب يشفي كل مريض ويعافيه ويجعلهم ميزان حسناتهم حاجة صغيرة تعطل فيك الدنيا كلها تقف وده من اسرافك يعني ده منك انت يبدأ بقى تروح في الأمعاء الغليظة أو اللارج انتستين عشان ينزل البراز ولذلك طب نشوف الجهاز الهضمي بتاع الحصان بقى اختلافه ايه وبعد كده نشوف الحصان على اليمين اهو مرسوم اهو قدام حضراتكم بصوا بقى الجهاز الهضمي بتاع الحصان حصان الآلة الحرب العظيمة دي المعدة بتاعته حوالي من 8 ل 20 لتر يعني ملوها حوالي 20 لتر بعد كده الأمعاء ويطلع حاجة اسمها سيكم أو الأعور اللي هو بداية الأمعاء الغليظة الأعور ده مشكلته مشكلة في الحصنة لأنه لو حصل مغص للحصان بتلاقيه يقعد يتشنج ويضرب في الأرض ويعض المنطقة اللي على اليمين دي اللي فيها الأعور شوف شوف يبدأ بقى يخش على القولون وشاء ربنا سبحانه وتعالى اهو السيكم اهو ده الأعور اهو شوف محطوط حتى أساتذتنا في التشريح كانوا يقولوا يقولوا لنا إيه كاما شيب يعني شكل الكوما اللي احنا بنك لما نيجي نكتب أي حاجة بنحط الكوما كده على السطر هو شكل الكاما في النص بالظبط وصعب التعامل معاه جراحيا صعب جدا فلذلك ما تهزرش مع الحصان في أكله ما تغلطش معاه سواء في مواعيد الأكل أو تغييرها تغيير مفاجئ ادي الحصان ربنا خلقه في الطبيعة اهو بياكل عادي جدا في امان الله دايما بتذكر كلام ربنا عن الناقة ذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء برضو ذكر عن الخيل والخيل والبغال والحمير ادي المريء اهو على اليمين يوصل للمعدة تركيبة الحصان الجهاز الهضمي ولذلك احنا قعدنا سنة كامل ندرس الحصان بس سنة 95 في بداية دخولنا كلية طب بيطري لأن هو الحصان الحيوان ال ideal بالنسبة لنا واقف اهو بياكل عادي جدا مختلف بقى عن البقر انه بيعمل selection بيختار اكله ما يلوش كده لكن برضو الاخطاء بتيجي منك انت من السايس بتاعه اما يحط له اكل فيه فطريات الاكل ده اتخزن فترة فالفطر نام عليه فيعمله مغص او يشربوا مية والحصان ما ما حلتوش اي اختيار لانه مأسور يشربوا مية ساعة تلج يتأثر بيها زينا بالظبط لما نشرب مية ساعة معدتنا يجي فيها مغص بالظبط الحصان بيسموه علماء البطنة بطل من زجاج ليه الزجاج بيتكسر بسرعة الازاز بيتكسر هو بطل اه وبيتقاس بيه القوة اه بس اي حاجة ممكن تأثر فيه شوف هنا هو عنده مشكلة في لسانه لكن هو ما بياكلش زي البقرة بلسانه تاخد بلسانها وتدخل على جوه بالعكس ده الشفتين اللي قدام دول مهمين جدا ربنا خلقهم اللي بيسموها المازل مهمين جدا في انه ياكل وينتقي اكله لكن هو عنده مشكلة في لسانه فعشان كده عمال يجيبه يمين وشمال فدي حاجة مش طبيعية لما اشوفها انا كطبيب بيطري على الحصان اقول اه يبقى عنده مشكلة لازم نفتح وان شاء الله نعمل لكم حلقات عن لسان الحيوان اللسان بس اختلاف الحيوانات كلها في لسانها ودور اللسان في كل حيوان فشوف هنا هو عنده مشكلة قد تكون التهابات في ال taste buds قد تكون parasite ديدان قد تكون تاكل الطبقه السطحيه من اللسان نتيجه بكتيريات فهو بياكله عشان كده هو عمال ايه يحرك فيه كانه بيقلل الالم الموجود عليه خدوا بالكم افهموا يا اخوانا لغه الحيوان هو بيقول حاجه مش قاعد بيهزر بس هو لا يتكلم شوف هنا الدكتور بيعلمنا نبدا بقى نكشف عليه اول حاجه يهمك في الحصان سنانه خالع دروس دروس اخبارها ايه لان السنان هي اللي هتهضم الاكل عكس البقر احنا قلنا البقر بيكتر يعني يدخل اكل ويبدا يطلع على مهله ويبدا يمضغ لكن السنان شوف ال skulls الجمجمه بتاعت الحصنه ياما درسناها دي ودرسنا كل جزء فيها يعني العظم ده كان بيتكسر لنا وياخدوا قطاع طولي او ال sagittal section او ال longitudinal section وشوف ده ال mandible الفك السفلي بتاع الحصان اهو شوف الدكتور بيشرح لك بيقول لك ان في ضروس طواحن اهي شوف شوف كام درس ستة هنا وستة هنا وتخيلوا بقى لو انا عايز اخلع ضرسي سهل اروح دكتور سنان لكن عايزين نخلع ضرس حصان نعمل ايه دي شغلانه عمليه كبيره جدا لما يكون الدروس بتاعته مسوسه وخدوا بال حضراتكم انا بكلمكم عن الحصانه الغاليه اللي بيوصل الواحد فيهم بمليون دولار حصان العربي الاصيل اللي السلاله بتاعته اصيله معروف ابوه مين وامه مين وهيخلف مين فانت ما بتبخلش بتكلفه العمليات عشان بعض الناس ممكن تقول لك طب ده, ده ده حيوان لا ده مش حيوان عادي فاحنا بنتعلم عشان الحيوانات لما يكون ليها فاليو ليها قيمة شوف شوف بيعملوا بيعملوا برد للسنان خدوا بالكم زي اللي بيعمل تقويم اسنان عشان الفك ينطبق على الفك ما يبقاش عنده فك الناحيه وفك الناحيه وسنه كده وسنه كده فيأثر على مضغ الطعام فيأثر على هضمه فيجيب له مغص فالحصان ما يديش لا يشترك في السباقات ولا يشترك في المعارض ولا يتباع وإذا وقف قدام أي مزاد من المزادات الكبيرة للحصنة ما ياخدش أي درجة عندنا محكمين عالميين نفخر بيهم في مزرعة الزهراء وفي كثير من مزارع الخيول بيحكموا دوليا الخيول ويديهم درجات ويعرف من نظرة واحدة منه ده حصان عربي ولا حصان مخلط إذا كان إيطالي ولا بولندي ولا إنجليزي يعرف السلالة فلا بد ان احنا نهتم بالسنان يمكن القرآن أشار لذلك لما اتكلم عن خيول سليمان عليه السلام ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني سليمان عليه السلام اللي هو التفسير الثاني بقى التفسير الأول ان هو قطع الحصنة موتها قربة لله عشان شغلته مع انه برضه هو كان مشغول بطاعة ولكن سيئات المقربين حسنات أصحاب اليمين فعلا لما واحد يقيم الليل ب 11 ركعة ده بالنسبة لنا حلو قوي لكن واحد تاني بالنسبة له ده كان بيقيم 300 ركعة فبالنسبة له ذنب فسليمان عليه السلام التفسير التاني بقى لا ده هو كان جرها عشان يتأكد انها تنفع تخش المعركة ورجعها تاني فيقيس النبض ويشوف السنان ويشوف الرجلين فالقرآن أشار شوف من 1400 سنة إلى معاملة الخيل وأبص في الخيل فين بالظبط هنا الأدوات بتاعتهم اللي بيستخدموها في عمليات الأسنان وبرد الأسنان وإزاي شبه يعمل عملية تجميل ويخش يشيل الزيادة ولو شوف شوف بيبرد إزاي ولو اضطر انه يخلع ضرسه نتيجة انه سوس ودخل على العصب يمكن تستغربوا كأن بنتكلم في بني البشر اه الحصان ممكن يخلع ضرس بتكون عملية شاقة جدا ومرهقة خصوصا في الضروس التحتانية لان ده نوع من ال bone ال mandible ده اسمه compact bone او dense bone يعني عظم ناشف مليان من جوه في المظلة بتاعته فشديد انما خلع الضرس فوق سهل ليه لان العظم الجزء اللي فوق او ال maxilla او الفك العلوي ده كانسيلس يعني عظم مخوخ من جوه شويه ودي حكمة إلهية عشان وزن الجمجمة تبقى خفيفة سبحان الملك في كل شيء آية تدل على عظمة الملك وبديع صنعه إنما يخشى الله من عباده العلماء شوف قبلها يقول ايه سبحانه وتعالى سورة فاطر ومن الناس طب البشري اهو والدواب الطب البيطري والأنعام الزراعة والمزارعين معروف انه بيستخدموا الأنعام إنما يخشى الله من عباده العلماء أي في كل هذه التخصصات والأشياء في كل هذه العلوم أعرف الناس بالله بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء شكلهم ورثة الأنبياء نعرف ربنا خلق دي ازاي وازاي ممكن اكون انا سبب كطبيب بيطري في ان انا اخفف من الم حيوان وارسم بسمة على وجه صاحبه اللي كان متأثر قوي شوف يبدأ يبرد السنان بتاعته فيخليه يقول مبروك بقى خلاص الفك بتاعك بقى جميل قوي تقدر تضحك وانت مبسوط وانت مطمئن ان اسنانك جميلة حصان طبعا ممكن يقول الحصان واقف دلوقتي بال 750 ألف جنيه مليون إلا ربع وبيعدي المليون وبيعدي ساعات 4 مليون دولار لو كان حصان عربي اه يبقى نعمل له بقى ونصرف عليه فعلا احنا عايزين سلالته لدرجة ان من عجيب ما علمت ان صاحبه صاحب الحصان العربي ممكن يتقاضى 5000 دولار شهريا لمجرد بس ان كل الناس تجيب الميرز او الفرس عشان هو يتزوج معاها وياخد بس سلالة من سلالته طب نيجي بقى لغلطة الانسان في انه يعمل اكل غلط شوف الحصان خدوا بالكم من الحصان ده ركزوا قوي فيه انت شايفه كواحد مش متخصص شايفه ان حصان بياكل لكن المتخصص دقق بقى شوية كده دقق تلاقيه اولا ما كلش مفيش شغف ادي اول عينك اول ما تجيب شوف كأن واحد قاعد على سفرة مننا وعنده تلبك معوي وبيقولوا له كل ياخد حتة خيارة ياخد حتة جزرة ويبقى منيق كده اهو بالظبط انا عايزك تتخيل المشهد شوف ساب الاكل ومشي مع انه كان جعان خدوا بالكم اول اعراض المغص اهو الحيوان بيتكلم يا اخوانا لو درسنا وتأملنا فيه بيتكلم بس في صمت عن طريق الاعراض بس شوف الاول خد اللقمة اللي خدها دي وبعد كده عمل حركة بصوا بقى يعمل ايه هيفرق بالرجلين يعني الرجلين القدامانيين هيمدهم قوي والرجلين الخلفيين يبعدهم قوي ده معناه انه عنده مغص رهيب عنده ألم رهيب شوف اهو خدوا بالكم بقى اهو بدأ المغص في السيكم اللي احنا جبناه او الاعور بدأ يزيد شوف الحصان اللي مقياس القوة صاحب الرشاقة والجري انا عايزك تتخيل لما بيجي للإنسان ربنا يعافينا يا رب مغص ممكن الإنسان يعني يتمرمط في الأرض وخصوصا لو كان لوحده في الشقة بقى ومحدش معاه ويعرق ويخبط دماغه في الحيطة مش عارف ياخد إبرة ولا حد يغيته شوف شوف الحصان ده بقى عمل ايه يمين شمال شوف عمال يبص لك عمال يبص على الناحية اليمين خدوا بالكم يعني كأنه بيقول للإنسان حد يست... يا اخوانا حد يغثني حد يغثني وله الجنة عند ربنا شوف وساعات يعض الحتة دي من كتر ألمه شوف ينام على الأرض ازاي ده بقى خلاص جاب آخره خالص لا, لا, لا بيرفص ولا بيمد ايده ولا بيبطل أكل ولا بي بيفرك نفسه ولا بيبص ده نام خلاص ده معناه ان الألم وصل لذروته عنده مش قادر يطلع غير نفس بس دي حالة وصورة من صور الكوليك في الهورس والكوليك او المغص في الحصان اكتر من خمس انواع مش نوع واحد النوع الاول بيسموه سبازموديك كوليك او مغص تقلصي وده نتيجة شرب مية باردة زي ما قلنا تعرض الجسم لتيارات هوائية سايب الاسطبل فيه شباك يدخل له هواء فالسيكا بيتأثر بقول لكم الحصان بطل بس من زجاج شوف القطة تلاقيها عمالة تبص عليه بتقول ماله ده بيعمل كده ليه فبيحصل أعراض كل 5 إلى 15 دقيقة كل 5 دقايق إلى 15 دقيقة يجي له النوبة دي وبعدين يروق وبعد كده يجي له تاني القطة قاعدة مترقبة عمالة تراقبه بتقول مفيش إنسان ولا طبيب بيطري يجي يغيث هذا الحصان احنا بقى كنا نفتكر زمان ايه اه ده بي بي بيبرمج نفسه في الارض ده اكيد عنده جرب او عنده طفيليات خارجية خطأ طبعا المفروض طبيب بيطري الحاذق يعمل حركة يقومه بسرعة لان هو لما بيفرك نفسه في الارض ويعمل تشنجات اعزكم الله بيخلي الامعاء تلف على بعضها فتزود الحالة اكتر لكن هو حيوان هو طبيعته كده في التعبير عن الالم الألم شديد يا اخوان شوف السيدة عائشة بتقول ايه رضي الله عنها لا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب يعني لما يجي واحد فينا صداع أو مغص اعرف انك عملت حاجة دي تذكره من الملك لما رجليك كده تبتدي تحتيك وانت نازل سلمه او على طوبه اعرف انك عملت حاجه عملت ذنب عملت مشكله فلازم تتذكر تقول هذا بذنبي ما تقولش ايه ده ايه اللي بيحصل ده لا افتكر على طول ذنوبك فده برضو من ذنوب البني ادم ان الانسان مش عارف ياكل الحيوان ويطعمه الطعام الصحيح بيخطأ والحيوان اللي بيدفع الثمن نتيجة الجهل ونتيجة الفوضوية اللي بقت عارمة وموجودة إلا ما رحم ربي هيفضل بقى نايم بالشكل ده لحد ما الدكتور يجي وربنا يرزقه الفهم ويشخص تشخيص صحيح وبعد ما يشخص تشخيص صحيح او شوف هو بدأ يفوق اهو الازمة راحت بس هتجيله تاني بعد 10 دقايق بعد ما يشخص تشخيص الصحيح يبدأ بقى يديله انالجين كمسكن للألم 10 ل 20 ملي في الوريد حقنة بسرعة تلحقه او لو العملية جامدة جدا ونايم بقى زي صاحبنا ده يديله فينادين برضه 20 ملي في الوريد وبسرعة حقنة شرجية مية دافية عشان تسهل خروج الفضلات إذا كان في فضلات في الأمعاء وتهدي شوية من القصة وساعات بدي أتروبين 1% من 3 ل 5 ملي في العضل وساعات بسكوبان اللي حتى موجود حتى احنا في أدويتنا البشرية البسكومان ده موجود للمغص في الصيدليات ويعني ساعات بدي زيلازين وده مهدئ قوي شوف الحمار المسكين ده بدأ تجيله نوبات الألم عنده مغص عنده مغص بس مين بقى لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى شوف شوف الحصان الحمار ده بيعمل ايه او حمار بس بيحاول يعبر عن المغص انت مش فاهم هو بيعمل ايه عمال يبص الناحيه اليمين شوف خدوا بالكم بيبص بعينه على الناحيه اليمين زي ما اساتذتنا كانوا يقولوا لنا وساعات يعضها عايز يقول لك ان الناحيه دي الماني ارجوكوا حد يتصرف شوف ساعات يعض رجله من كتر الالم نتيجه تغيير الاكل مفاجئ او تيار هواء او ميه بارده او sand رمل اديته ده شويه شعير مليانين رمل شوف ده بقى وصل لمرحله صعبه شويه عمال يفرك نفسه في الارض اهي دي مشكله الخطا بقى هو بيحاول يا عيني يقلل الالم بس ده ممكن يزودها له يخلي الامعاء تخش بقى في strangulation و intussusception و volvulus وتخش بقى في قصص احنا في غنى عنها ليه انت اتاخرت انك تعالج ده بيسموه البوني او السيسي اللي بيركبوه الاطفال في جنينه الحيوانات السيسي ده بيبقى ذكر حصان وانثى حمار فبياخد راس الحصان وبياخد صغر حجم الحمار برضو الطبيب البيطري الجراح عمل ايه بقى خدر الحصان chloral hydrate او اي مخدر ونيمه وبمكنه معينه او اله قدر يقلبه وقلبه وبدا ينظف زي ما انتم شفتوا كده ينظف بطنه عشان يبدا العمليه بقى يقول لك بقى ليه دوكين يعني حقناه بكذا ومعلقين له كذا ومحلول كذا خدوا بالكم من الاهتمام بالحيوانات ال ketamine وال xylazine وحطينا له كذا بنسبه نص مللي جرام على كذا في العضل وجهاز يقيس ضربات القلب كانها عمليه بشريه وبدا يعمل حركه الدكتور ده بقى بدا يطلع كل الامعاء بتاعه الحصان بره وعمل فيها فتحه طلع له كل اللي كان متضايق منه وكان سدد له العملية شوف اهو ده السيكم اهو اهو اهو تخيل فتح بطنه وطلع كل امعائه بره بيغسل فيها براحته بقى شوف هيعمل ايه بقى الدكتور هيحط في القولون فتحة هدي بيسموها اشد انواع اسباب المغص اللي هو ان القولون يتسد مفيش منفس فما فيش غير انك تتخلص من الحصان هيموت او تعمل له عملية جراحية بس تضمن نتائجها لانها خطيرة ودقيقة جدا شوف عمل فتحة وخرج المحتويات طبعا اختصرنا الفيلم ودخل وبدأ بذكاء شوف شوف العملية ك- يعني يمكن خدت ثلاث ساعات اربع ساعات بادئين من الساعة 3 للساعة 6 و5 وبعد كده بيقعد الحصان فترة نقاهة حوالي 3 اشهر 3 اشهر ما يعملش تمارين تقعد تبقى صعبة عليه شوف بيترعش ازاي دي معناه انه خلاص ال- المخدر خرج من جسمه وبدأ بقى ايه خلاص بقى بدأ يحس بقى إيه، مبروك العملية نجحت شيء عجيب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم جايب لك هنا عرض لأنواع الأغذية اللي ممكن ياخدها الحصان بيموت في الجزر والسكر والتفاح كمكافآت لكن الأكل الأساسي بتاعه هو الشعير هو كسب القطن هو كسب الكتان هو الردة الدريس شوف جايب لك المعدة ازاي اللي ممكن يحصل فيها بقى ايه نتيجة اخطائنا برضو حاطين له حاجات غلط يحصل فيها ulcer قرحة في المعدة تخيلوا قرحة في معدة الحصان تخيلوا ليه هو جايب لك نتيجة ال hindgut acidosis نتيجة حموضة عمال تأكله في سكر وتأكله في تفاح وتأكله في شعير وتأكله في الحاجات اللي تدي سكريات و lactic acid اكتر وبالتالي يحصل حموضة الحموضة دي تأثر على جدار المعدة فيبدأ يتآكل فتحصل القرحة أو ال ulcer وهذه القرحة تأثر بالسلب على الحيوان يبدأ بقى يتكون necrotic tissue يعني نسيج ميت يبدأ يموت الأنسجة الداخلية في الحيوان وتحرمه من أنه يعمل trotting أو galloping أو يجري في المضمار شوف الحصان العربي الجميل ده انت بتحرمه من هذه النعمة اللي هو ربنا خلقه من أجلك انت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي مسند أحمد قال الخيل في نواصيها الخير وأهلها معانون عليها الخيل في نواصيها الخير لدرجة صدق القائل دار بلا خيل لا خير فيها دار ما بتصرفش على خيل او ما بترعاش خيل وشوف الحديث اللي يستبقيها للجهاد في سبيل الله قربة لله الروز بتاعها الاكل بتاعها الشرب بتاعها تبقى حسنات ليه لكن اوعوا الاقي واحد يربي خيول في الاسطبل لمجرد المباهاه او الفخر والخيلاء والكبر حذاري من هذه النية السيئة شوفوا السراير شوفوا السراير المعدة للحصنة في ألمانيا عشان خاطر ترفع الحصان وتعمل له تدريبات بعد ع- العمليات الجراحية الحصان يتدرب بقى يمشي ازاي خلاص بقى طلع من العملية الجراحية فبيدربوه بقى يقول له افتكر بقى المشي ورجع ذاكرتك انت كنت عداء قديم كنت بتخش مسافات كبيرة وكمان عاملين له أجهزة يشوفوا نبض القلب أخباره إيه كأنه رسم قلب بالمجهود ها المفروض النبض 40 في الدقيقة لا احنا شايفينه مثلا 80 يبقى ده نبض عالي شوية ايه ده؟ في عندك مشكلة في الضغط ولا ايه ال blood pressure والمسابقات العالمية لازم يحللوا في البول بتاع الحصنة مادة الأمفيتامين اللي هي واحدة من المنشطات العصبية اللي ساعات بيدوها illegal طبعا يعني بيدوها بطريقة غير شرعية عشان الحصان بتاعهم يسبق ما يحسش بألم مهما كان عنده ألم ما يحسش بيه وبالتالي يكسب هو الجايزة فلازم لما الحصان يكسب يقيسوا فيه نسبة الأمفيتامين هل صاحبه هينهال ولا لا لو موجودة بيعاقب طبعا لأنه كده محتال زي كتير من لعيبه الكوره اللي بياخدوا منشطات حصان كائن جميل وال آه، ابن- امرؤ القيس لما قال فعلا كجملود صخر حطه السيل من علي يعني تشبيه جميل كأن مجموعة من الصخور من كتر انصباب الحصان وقوته وشجاعته في المعركة ونحن عارفين لما نقرأ في السيرة العطرة سيرة الصحابة تحديدا سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول قد ايه الفرسة كانت مرتبطة بيه الحصان كان مرتبط بيه لدرجة ان في جنازته بعد ما دفنوه فضلت الفرسة واقفة كلهم مشيوا فضلت الفرسة واقفة مرتبطة بيه ياما جهد عليها وياما فتح فتوحات ونشر الإسلام في كل مكان وسيدنا عمر عجبه أول موقف الفرسة فقال كلمة حلوة قال إنها تنتظر صاحبها هي منتظراه يوم القيامة ساعة البعث وكأن الحصان عارف إن في بعث وفي جزاء وربنا هيجازي خالد بن الوليد وكل الصحابة الأجلاء بالجنة على جهادهم لا أسمع من الحصان فعلا الحصان والذئب أكتر حيوانين يسمعوا يسمع خصوصا يحدد المكان منين بالظبط ودي ودي قدم خيل زيي شوف شوف هنا بيمشوهم يدربوهم ازاي في مضمار مهتمين بالحيوانات يا اخوانا وهم مش مسلمين ما عندهمش احاديث وما عندهمش اثار القران ولا عارفين الكلام ده كله خالص سيدنا عمر بيقول علموا اولادكم العوم او السباحه والرمايه وامروهم ان يثبوا على الخيل وثبا شوف وكمان يعملوا لهم انفرا و و و واشعه عشان نعرف الحصان من جوه القرحه موجوده فين طب ده عالجها ازاي العجيب ايه الاسراف اللي قلتها في الاول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا احنا مش بنسرف في اكلنا بس ده هنعمل مشاكل في اكل الحيوانات يا ندي فوق القدر يا ندي خطا يعني الحصان مثلا علميا ياكل ثلاث طقات ثلاث مرات الساعة 6 الصبح والساعة 12 الظهر والساعة 6 آخر النهار لازم يكون في انترفال فرق بين الوقت والتاني طيب أقسم له الوجبة إزاي مثلا مثلا هاكل 6 كيلو باخد كيلو ونص الساعة 6 وحوالي 2 أو 3 كيلو الساعة 12 الظهر والباقي أديله آخر النهار يبقى تلت يبقى ربع نص ربع أو تلت تلت تلت يبقى إما أقسمها 3 أتلات أو ربع ونص ربع يشرب المية قبل الاكل مش بعده قبل الاكل كتير قوي مشاكل جاتني من مزارع الخيول ودكتور يكون ابن تلامذتنا وانسان محترم وعنده علم وفاتوا الحته المعلومه الصغنطاطه دي ده احنا بنشرب الحصانه بعد الاكل معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أهلا وسهلا ونفعنا بعلمكم اللي بيزيدنا والله خشية وخشوع بفضل الله الله يكرمك.
عايزة أقول حاجة ممكن اتفضلي عايزة أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خلق كل شيء فهدى والأنعام خلقها ويخلق ما لا تعلمون نعم.
وما قدر الله حق قدره نعم.
والسماوات مطويات بيمينه نعم.
فبأي آلاء ربكما تك- تكذبان إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما يلقاها إلا ذو حظ عظ- عظيم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنا به كل من عند ربنا اللهم توفانا مسلمين والحكمة بالصالحين وآخر بارك الله.
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.
وجزاكم الله ربنا خيرا يثبتك على الحق يا رب العالمين. ذكرتنا اختنا الحاجه سناء بايات كثيره منوعه هي جابتها خوفتنا من عقاب ربنا سبحانه وتعالى اتمنى يكون الخوف ده موجود في قلوبنا والخوف ده يزيد لما تعلم عنه اكتر شوف الامام الشافعي يقول ايه سبحانه آه، رضي الله عنه كلما ازددت علما بربي كلما ازددت علما بجهلي يعني عكسنا احنا شوف احنا كلما تعلمنا نقول انا انا متعلم لا ده انت كل ما اتعلمت اعرف ان انت ما كنتش تعرف ده كله فتصغر قصاد نفسك انا ما كنتش اعرف ده كله هو انا ما كنتش اعرف ده كله قعدت سنين جاهل نعم في اتصال اخر ام خديجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا يا فندم.
دكتور ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك الله يكرمك معلش عندي سؤالين يا دكتور.
اتفضلي انت قرات ان الاجنحه بتاعه ال- الدجاج ان احنا نبعد عنها خالص آه.
عشان تتحقن فدي غلط على المرأة أو كده يعني غلط عامة يعني ساعات فعلا لما نجيب الدجاج نقطع الحتة دي كلها بتاعت الأجنحة نرميها ولا نسلقها ونديها مثلا للقطة أو كده حاضر هل هل القطة آه، لما مثلا نكون مكشوف عليها وعملناها كده هل هي مضرة للماما اللي لسه مولودة لو مولودة معانا في البيت؟
حاضر شكرا حاضر عيني مين الاخ منير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم جزاك السلام الله ورحمة خير الله.
على ما قدمت الله يكرمك هو حبيب بس قلبي.
حضرتك ذكرتني بتذكرة جميلة لما جبت موضوع الذين يهتموا بالحصان نعم أو بأمور الهواية نعم.
والله نتعلم منهم نتعلم منهم إن احنا نهتم بديننا أكثر ما هم بيهتموا بالحصان نعم.
ونهتم بصحتنا وبعملنا أكثر نعم.
فيكون ده بداية النجاح وجزاك نعم.
الله كل خير فتح الله عليك استاذ منير بارك الله فيك استاذ اشرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور الله يكرمك حبيبي أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك يا رب تقبل منك يا رب وانا وانت والسامعين والسامعات حبيبي وأن يبارك في القائمين على هذه القناة المباركة امين يا رب العالمين والله يا الله سبحانه وتعالى ما يذكر شيء في القرآن إلا وله شأن عظيم نعم والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون نعم سبحان الخلاق العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلما قرأنا في القرآن وتعلمنا على أيديكم هذه الأشياء الجميلة كلما ازددنا إيمانا نعم وأسأل الله أن نزداد خشية من الله سبحانه وتعالى امين أسأل الله أن يبارك فيك وفي القائمين على هذه القناة امين وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن وأن ينجي إخواننا وانصرهم في سوريا والسلام عليكم ورحمة امين الله وبركاته بارك الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب آه، نجاوب على اسئله الاستاذه خديجه لا مفيش حاجه في اجنحه الدجاج كل حاجه بتؤكل ما فيش حاجه خاصه دي دور المراه وغيره والحمد لله ان صناعه الدواجن دلوقتي بفضل الله تعالى ويصنعها ركيزه مش مصر بس في الوطن العربي كله واتمنى انها ما ما تقعش اتمنى ان تظافر الجهود سواء بتوع التغذيه او بتوع الميكروبيولوجي او بتوع التفريخ والصحه كلنا نتعاون عشان خاطر الصناعه دي تستمر لانها بتدر اقتصاد لوطننا وكل ال- البلاد. صناعه الدواجن دلوقتي بتهتم بالعلف النباتي يعني مفيش هرمونات ومفيش خطر لو كنت بتفكري ان في هرمونات فيها او كده بفضل الله تعالى بقدر المستطاع بالنسبه للقطه قلنا قبل كده ان ال toxoplasmosis بنعمل اختبار بسيط قوي نعرف بيه القطه مصابه ولا لا اي عياده بيطريه بنعرف ولو حتى مصابه هي اصلا لو الانسان اه، اصيب يعني الست اصيبت بيها بنقدر نلحق لو هي حامل نقدر ناخد مضادات ليها باذن الله تعالى الميكروب اه، او الطفيل ان هو طفيل وليس ميكروب اسمه ال Toxoplasma gondii ده اسمها العلمي آه، بيموت على طول بسهولة يعني ما بقتش ت- تعمل مشكلة يقول لك ده هتعمل abortion ده هتعمل اجهاض ايوه لو اهملت طيب آه، آه، الخمس دقايق اللي فاضلين نتكلم عن زي ما قلنا آه، الحصان آه، لما نيجي الامعاء يحصل فيها تلبك طب هو حصل فيها تلبك ليه الاعراض اللي احنا شفناها دلوقتي دي حصل تلبك نتيجة زيادة كمية الديدان طب هو الديدان دي جت ليه الخطأ بقى البشري خدوا بالكم بقى ان عدم الاتهام بنظافة الاكل ونظافة الاواني فيجيب لك ديدان تخيلوا ان حجم الديدان يسد فوهة امعاء الحصان تخيلوا يبقى كام دودة ولذلك كنا في الشفوي واحنا طلبة اساتذتنا كانوا يسالونا اسئلة جميلة قوي بتختبر الذكاء ربنا يجزيهم عنا خير كان يقول ايه الدودة اللي بترقص الحصان ده السؤال بالظبط كده ايه الدوده راس الحصان اللي حصل ان الحصان بيجي له دوده آه، آه، طالع منها زي ابره كده تقعد تعمل scratching لل anus بتاعته او ال- فتحه الشرج تقعد زي ما الاطفال بتوعنا آه، عندنا يقول لك يا بابا آه، في حاجه من تحت كده ب- بهرش فيها اه ده ممكن يكون يا ابني في ديدان فالحصان ما عندوش بقى انه يهرش امكانيه فيقعد يحك نفسه في الحيطه فكانه بيرقص هي اسمها Oxyuris equi الدودة اسمها كده فعلى سبيل المثال اهو ده برضو جه غلطة عدم الاهتمام بنظافته نظافة الاسطبل الحصان لو قعد يومين ما يتنضفش اللي هو عملية الجرومينج بفرشة كده صاحبه بينضفه يحصل م- مشاكل فيه لازم بعد سنتين يبدأ يكون في شو شو اللي هي آه، آه، اللي هو ال- آه، ال- النعل اللي هو الحدوة بتاعت الحصان اللي احنا بنركبها له ولازم تتغير كل شهر ولازم ناخد بالنا قوي قوي قوي من شكلها وهو طالع مطلع لان لو طلع غلط واتزحلق او نازل منزل واتزحلق بيحصل مشاكل في الاعصاب بتاعته والتهابات في ال ligaments والاوتار والاربطه وبالتالي ما يعرفش يجري لان الحصان ايه غير رجلين وزي ما قلنا اسنان عشان هضم الاكل الرجلين طارت خلاص شوف ال... شوف القران اشار للكلام ده فطفق مسحا بالسوق الساق بتاعت الحصان اهي كنت عملت لكم حلقه ارجل الحيوان وقلنا الفرق بين الرجل والساق والقدم كلفظ في القران فطفق مسحا بالسوق والاعناق شوف اهم حاجه في في الحصان السوق والعنق عشان بتقيس منه بالمسيطر ارتر بتقيس منه النبض وبتشوف السنان زي ما شفنا اسنانه كويسه ولا لا الاكل في الميتود بتاعه الاكل ده نزل مهضوم ولا نص نص ولا متاكل ولا ايه بما يدل ان اسنانه تعبانه يبقى اكشف بدري قبل ما اعاني من مشاكل والجا لجراحات والجا لعلاج المغص زي ما قلنا وشفنا في الفيلم يبقى انسداد المعوي ممكن يكون ديدان زي ما قلنا ممكن يكون حبال دخلتها غلط في الاكل حبل دخل ممكن يكون فتل ممكن يكون رملة ونختم بدي بقى جالنا واحد الحقوني الرملة ال sand colic او ال cecum او الاعور اللي جوه ده اتملى رملة طب إيه انت بتاكله ايه باكله شعير الشعير ده مش تختبره اختبار بسيط قوي تعرف منه نسبة ال ash percent او نسبة الرماد موجود في الشعير قد ايه فبالتالي اعرف الشعير ده مغشوش ولا في رملة ولا في اختبار بسيط بس انت اللي غلطت فاكلته غلط او تكسلت او بخلت فبالتالي الحصان هو اللي بيدفع الثمن وفي الاخر يعدم هذا الحصان وفي الاخر ياكله بقى الاسد وكنا احنا اولى بيه هذا الحصان خصوصا لو كان ليه صفات زي الحصان العربي او غيره الحيوانات عالم كبير ممكن نستفيد منها وطالما ذكرت في القرآن زي ما قال الأستاذ منير يبقى لها شأن عظيم فعلا لكن المشكلة فينا احنا سواء بنصرف في أكلنا برمي القمامة مليان أكل أو بنصرف في إعطاء الحيوان بخطأ أو بننا بديله صح بس بديله كميات زيادة يحصل فيها إهدار وتيجي منها مشاكل عشان كده عملنا الحلقة دي النهاردة عن طعام الحيوان ازاي ان احنا نحل المشاكل اللي فيه ان شاء الله نعمل حلقة قادمة حيوانات اخرى كيفية اطعامهم ونتأمل فيهم ونتعرف على عظمة الخالق عز وجل عشان نعيش حياة كريمة في الدنيا ان شاء الله حياة في الاخرة اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكلمات فدى الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى ساجدا تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق